يلا يلا يا محمد طيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم بعد يعني احنا سمعنا الآن سورة الحشر حد يعرف أولا سورة الحشر بتتكلم عن إيه سورة الحشر بتتكلم عن غزوة بني النضير والغزوة دي كانت لها ظروف خاصة شوية ليه ظروفها خاصة شوية كانت بعد مقتل سبعين واحد من الصحابة في أحد يعني غزوة بني النضير بعد أحد فكان المدينة مصابة بحالة من ال ال ال الهم والغم لا يعلمه إلا الله أدي واحدة تانية حدث بعدها على طول مباشرة لما النبي هزم في أحد تجرأت العرب على النبي صلى الله عليه وسلم فبعد القبائل بعتت للنبي وقالت له بعت لنا حد يعلمنا القرآن فأرسل لهم إثنى عشر رجلا فذبحوهم ثم بعد ذلك تجرأ العرب أكثر على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له احنا محتاجين حد يعلمنا القرآن فالنبي يعني خلاص عرف لو بعت عدد قليل هي هيقتل فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سبعين رجلا كان يقال لهم القراء من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وعند بئر معونة اجتمعت عليهم مجموعة من القبائل اللي هي رعل وذكوان وعصية القبائل دي كلها اجتمعت على السبعين هؤلاء وقتلوهم جميعا فازداد الهم والغم على المدينة وبدأ العرب يتطاولوا على النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة بصورة غير طبيعية لما قتل هؤلاء السبعين واحد بس منهم نجا وراح بسرعة يقابل النبي صلى الله عليه وسلم فلقى رجلان فوجد رجلين من رعل وذكوان من القبيلتين اللي قتلوا السبعين واحد خارجين من المدينة وهؤلاء كانوا سالموا النبي صلى الله عليه وسلم فقتلهم وما يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطاهم العهد وطالما اعطاهم العهد يبقى لازم النبي يدفع الدية في وقت كانت المدينة كلها ليس فيها اي مال يشعرون بالفقر والشدة والحاجة بصورة غير طبيعية فأصبح من الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع الدية كاملة فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذهب ليهود بنو النظير لأن كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فيطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يساعدوا معه في إعطاء هذه الدية فقالوا له اليهود ما هي سلسلة بقى تجرؤات على المدينة وعلى الإسلام في هذا الوقت فأول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم بنو نظير وقالوا له انتظر ها هنا يا محمد وسنأتيك بالمال أجلسوه تحت بيت رجل من اليهود وصعدوا هم فوق هذا البيت ومعهم رحا عظيمة صخرة كبيرة أرادوا أن يقتلوا بها من النبي صلى الله عليه وسلم فجاء جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يدبر اليهود فخرج النبي صلى الله عليه وسلم والهم عملوا ده نقض العهد وبالتالي خرج النبي في جيش وحاصرهم لمدة 15 يوم فلما حاصرهم لمدة 15 يوم في النهاية علموا يقينا ان النبي صلى الله عليه وسلم سيفتح له طب ليه مكثوا 15 يوم علشان منافق المدينة عبد الله بن أبي بن سلول راحوا لليهود ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين من كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا مش هنطيع محمد فيكم ماشي وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون ففضلوا صابرين لمدة 15 يوم المنافق ما يقدرش يتحمل بطبيعته فنقض المنافقين المنافقون عهدهم مع اليهود فوجد اليهود نفسهم بس قدام النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم مهلة أن يخرجوا من بلادهم من بني النضير ولا يخرجون إلا بإيه بحمل بعير فقط وتركوا أموالهم وما يملكون تخيل بقى اليهود لما يتركوا الأرض والمال والعطاء والفلوس هيتركوا قد إيه وهنا ما ننساش ان المدينة كانت في حالة فقر شديد الكل عايش في الفقر ده النبي معهوش فلوس ولا الأنصار أصحاب الأموال معهم فلوس إن هم يدفعوا الإيه يدفعوا الدية عشان كده راح لليهود في الوقت ده غنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم لا حصر لها الفلوس اللي خدها من وراء اليهود أموال لا حصر لها اللي احنا بنسميها الفيء والفيء هو المال الذي يؤخذ بلا قتال أما اللي بيؤخذ بقتال اسمه ايه غنيمة فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار وطلب منهم هذا الأمر عايزكم تختاروا حاجة من اتنين دلوقتي المهاجرين من ساعة ما وصلوا المدينة انتوا تقتسموا معهم الأرض والمال ودلوقتي ربنا بعت لنا فلوس كتير إما أن يوزع مال الفيء على المهاجرين فقط إن المهاجرين ياخدوا الفلوس بس ولم وبعد كده ما يبقاش في أي اقتسام ما بين اليهود ما بين المهاجرين والأنصار أو المال يوزع على المهاجرين ويوزع على الأنصار ويفضل المهاجرين مقتسم مع الأنصار ماله ها يلا المهاجرين هيخ... الأنصار هيختاروا أي اختيار هيختاروا الاختيار التاني اللي هم يتقسموا في الأموال كلها لا بيختار الأول برضو لا ولكن في وقت الفقر كان في اختيار ثالث اه قالوا يا رسول الله يأخذ إخواننا من المهاجرين المال كله يعني إخواننا من المهاجرين يأخذوا المال كله وإذا عدنا إلى المدينة اقتسمنا معهم أيضا الأموال طيب لحد هنا احنا خلاص عرفنا الغزوة وأسبابها وإيه معنى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر النبي طردهم بسبب الغدر بتاعهم وعرفنا ليه النبي حاربهم وعرفنا مسألة توزيع الغنايم وعرفنا إن كل ده بقدر الله ولكن الملحوظ في الصورة آخر صفحة آخر صفحة في الصورة يعني تلاقي التسلسل كده ان ربنا اخرج اليهود من وان ربنا سلط النبي صلى الله عليه وسلم على على هؤلاء ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير وبعد كده التقسيم وبعد كده الثناء على المهاجرين والانصار وبعد كده ما فعله المنافقون مع اليهود وبعد كده تسلم النبي لبني النضير السؤال اخر اخر ايات آخر آيات اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسوا أنفسهم لو أنزلنا هذا القرآن ثم بعد ذلك الختم بأسماء الله الحسنى إيه علاقة ده أصلا بغزوة بني نظير حدش فكر فيها قبل كده إيه العلاقة بين ده وبين أول الصورة العلاقة في كامل الوضوح على فكرة الآن ربنا سبحانه وتعالى وسع علينا وأعطانا المال وبقى معانا فلوس كتير قوي قوي قوي يعني فلوس لا حصر لها وأنتم كما تعلمون أن طبيعة الإنسان كما قال الله كلا إن الإنسان ليطغى إمتى أن رآه استغنى لما يبقى غني يبدأ يطغى لما يبقى معاه فلوس لما يبقى معاه فلوس يبدأ بقى والعياذ بالله يعني ومنهم من عاهد الله ها لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما أتاهم من فضله بخلوا بخلوا به ويريتهم بخلوا بس ده وتولوا وهم ايه معرضون فربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا مجموعة من التعليمات ماذا لو فتحت علينا الدنيا لو ربنا وسع علينا وده السؤال اللي دايما الناس بيسأله هو لما ربنا يديني فلوس دي نعمة ولا نقمة اعطاء المال في ذاته لا نعمة ولا نقمة ولكن متوقف الحكم على تصرف العبد فقارون ربنا اداله المال بس هل اعطاء المال لقارون كان نعمة يا يوسف كان نقمة فرعون قال أليس لي ملك مصر ربنا اداله الملك بس ده كان نعمة لا ده كان نقمة طب امتى يكون نعمة وامتى يكون نقمة على حسب تصرف الإنسان طب كيف يتصرف الإنسان جت خواتيم سورة الحشر النصيحة الأولى اوعى في يوم من الأيام المال يشغل الإنسان عن الأخرة اتقوا الله ولتنظر نفس ايه ما قدمت لغد يبقى اوعى في يوم من الايام فلوسك ومالك وعطائك وجاهك والمال اللي معاك ان المال ده يشغلك في يوم من الايام عن ربنا سبحانه وتعالى يشغلك عفوا عن يوم القيامة والنبي قال لنا ده في الحديث ان الدنيا لما بتتفتح على الناس بتنسيهم الاخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة ولا يزداد الناس من الله الا بعدا يعني تخيل الساعة بتقترب والناس عمالة تبعد عن ربنا ولا من الدنيا إلا قرب عمالين يقطعوا بعض على الدنيا وناسين الآخرة فجت النصيحة الأولانية اوعى في يوم من الأيام مالك أو وظيفتك أو المحل بتاعك أو الكرسي اللي قعدت عليه اوعى في يوم من الأيام ده يشغلك عن الآخرة بل لابد دايما الاخره قدام تكون قدام عينينا هنا طب والنصيحة الثانية كتير من الناس لما ربنا بيوسع عليها بتنسى ربنا علشان كده كانت النصيحة الثانية مباشرة ولا تكونوا كالذين ها نسوا الله فانساهم انفسهم طب والنصيحة الثالثة اوعى دنيتك تشغلك عن القرآن اوعى الدنيا تشغل عن القرآن طب والنصيحة الرابعة معرفة ربنا سبحانه وتعالى أربع نصايح ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها لينا كيف نتعامل مع الدنيا إذا ربنا فتح علينا استمتع بالدنيا خذ من خيراتها ما شئت ولكن أربع حاجات ما تنساهمش لا تنسى الآخرة ولا تنسى ذكرك لله ولا تنسى القرآن ولا تنسى معرفة الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى تعالوا نعكسها وكأن الأربعة دي كلما كانت موجودة في قلب إنسان كلما حماه الله سبحانه وتعالى من فتنة الدنيا تلاقي سبحان الله راجل أعمال الله أكبر عليه مال وعطاء وثراء والدنيا ما فتنتهوش تدور تلاقيه ما شاء الله محافظ على صلاته ومحافظ على معرفته بالله ومحافظ على ذكره ربنا ومحافظ على عبادته فاللي حفظه من دنيا عبادته وطاعته دي تلاقي سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى مكنه كده بقى منصب كبير جدا ومع ذلك لا يرتشي ولا يعمل حاجة غلط ولا وما شاء الله ماشي زي الفل تيجي تسأله يقول لك وبعد ما انا هموت مش مخلد فيها أم خلاص يبقى ذكر الاخر كان بين عينيه يبقى الصورة كلمت لنا كلمت معانا على الانفتاح الدنيوي اللي حصل للصحابة بعد غزوة بني نظير وكيفية التعامل مع هذا الانفتاح في أربع حاجات مهمة عدم نسيان الآخرة عدم نسيان الله عدم نسيان القرآن عدم الغفل عن معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ولو هنعكس نقول ان الاربع حاجات دول هي اكتر اربع حاجات اكتر اربع حاجات تحمي الانسان لا اقول من فتنة بالدنيا وحسب بل تحميه من اي فتنة كانت لما يكون الاربع حاجات دول مغروسة في قلب العبد جزاك الله خيرا هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم